السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر آه، معانا في الحلقة دي آه، سورة الفرقان وسورة الشعراء آه، هنبدأ في الموضوع على طول عشان الوقت ما ياخدناش زي كل مرة ما نلحقش نقول اللي احنا عايزينه لكن سورة الفرقان آه، نظرة سريعة آه، هي من أكتر السور اللي جه فيها كلمة وقالوا مين اللي قالوا؟ المشركين فهي سورة بتعرض اكتر او في كتير من اياتها شبهات المشركين واساءتهم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق وقالوا لولا نزل عليه ملك وكل شويه قالوا وقالوا شبهات وتحديات واساءات واستهزاء آم، في مقابل ده في مقابل الحرب الفكريه دي لان دي حرب كلاميه حرب قول كلام وتشكيك واهانه واستهزاء في مقابل ده هتجد ان ربنا سبحانه وتعالى آه، يضع آه، طريقة لمواجهة هذه الشبهات طبعا الرد على هذه الشبهات موجود وكتير من الآيات ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن يعني هتلاقي في كلمة وقل متكررة أكتر من مرة لكن القضية هنا مش كلها آه، وقل يعني مش شرط كل آه، كل شبهه ترد بالكلام برضه انما الاهم بالنموذج باقامه نموذج ينافي تشكيك اهل الباطل لذلك سوره الفرقان لما ختمت ختمت بصناعه النموذج نموذج عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما الى اخر الايات اللي هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله لكن النقطه اللي عايز اقولها ان كتير مننا لما بيسمع ان في استهزاء حصل بالنبي صلى الله عليه وسلم او في تشكيك او في شبهات وما اكثر الشبهات في هذا الزمان بتجد ان هذا بيؤثر عليه آه، سلبا ان هو بيبقى كل تصوره انه لازم يرد بالكلام هم شتموا احنا نشتم هم مش الحقيقه ان في رد ابلغ بكتير جدا من الكلام وهو الفعال الرد بالامر باقامه نموذج حقيقي لمجتمع اسلامي ناضج مجتمع اسلامي جميل في التوازن بين العباده وبين ال- شهاده الحق وبين كل المعاني اللي جت في اخر سوره ال- الفرقان كمان في دلاله مهمه جدا برضه في السوره ان ربنا بيوجهنا هنجيب منين الحل هنجيب منين الاجابات الاجابات على الشبهات لابد انها تكون من الفرقان وذلك اسم السوره دي الفرقان والفرقان اسم من اسماء القران بالمناسبه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فالفرقان اسم من اسماء القران وهنا اختيار الاسم التفريق بين الحق والباطل اللي هو اكتر احتياج في مواجهه الشبهه وفي مواجهه كلام اهل الباطل ان احنا نفرق بين الحق والباطل ان احنا يبقى عندنا فرقان يجعل ان تتقوا الله قلناها قبل كده في احد الحلقات ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فالفرقان ده ربنا اختار ان الاسم اللي هياخده في الصوره دي او اللي هيتكلم عنه في الصوره دي هو اسم الفرقان اللي بيفرق بين الحق والباطل واللي بيدلنا في الصوره في اكتر من موضع على انك انت عايز ثبات عايز تجاهد وجاهدهم به بالقران جهادا كبيرا عايز توعظ عايز اي حاجه اعملها بالقران يبقى يا ربنا برضو بيدلنا غير اقامه النموذج ارجعوا للقران اتكلموا من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى ومن خلال إقامة آه، النموذج هنبدأ بقى نتكلم بعض التفاصيل أو نخبط ونطرق على بعض طرقات على باب تدبر سورة الفرقان نمسك بعض الحاجات من ال- من أجمل المعاني اللي في سورة الفرقان آه، معنى التوبة بالتغيير أو التغيير الذي يتبع التوبة ده من علامات صدق التوبة ومن كمالها ان التوبه لما الانسان يتوب ما يكتفيش انه تاب بس بالكلام او بانه بكى شويه وخلاص قال يا رب انا بطلت او حتى بالاقلاع عن الذنب بس انما انه يتبع التوبه دي بتغيير حقيقي في حياته في حاله في عمله فربنا هنا بيقول ايه عن الذين آه، يعني الذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو الذين آه، ربنا سبحانه وتعالى والذين وهو بيصف حال عباد الرحمن فبيقول والذين آه، لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا خلي بالك بقى هيقول إيه بعدها إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ودي المرة الوحيدة اللي قال فيها وعمل عملا صالحا واحنا بنتدبر لازم بس زي ما قلت لك ناخد الحاجة اللي جت مرة واحدة في القرآن دي اللي بقى لا لا لازم نقف وقفة كده عمل عملا دايما القرآن بيتكرر فيه كلمة وعمل صالحا وعملوا الصالحات لكن هنا قال وعمل عملا عمل عملا دي ها آه، دلالة على انه مش اي عمل الانسان اللي بيتوب ده وخصوصا بعد ما عمل كبائر الذنوب ها لابد ان هو احنا قلنا زياده المبنى تدل على زياده المعنى يعني هنا العمل مختلف عمل ضخم زي ما هو كانت ذنوبه ضخمه زي ما هو كانت ذنوبه ايه ده شرك قتل زنا دي الحاجات اللي جت في ال في ال في الايات دي وبعدين ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا بعد كده لما جه يتوب عمل عملا صالحا فاكرين سيدنا وحشي لما قتل سيدنا حمزه رضي الله تعالى عنه وبعدين ربنا رزقه التوبه واسلم وتاب الى الله سبحانه وتعالى فقال كلمه توضح فهمه للقيمه دي عمل عملا ده قال ايه قتلت خير الناس وبعدين بعدها بكام سنه قتل مسيلمه وقال ايه قتلت شر الناس انا لازم اعوض اهو ده معنى مهم جدا نقف معاه واحنا بنخبط على بابات او ابواب تدبر سوره الفرقان وعمل عملا المره الوحيده لانها جت مع ذنوب ضخمه قوي فمحتاج عشان يتوب صح ان هو يعني يعمل عملا مش يعمل وخلاص عملا صالحا احنا برضو احنا لما نيجي نتوب الى الله سبحانه وتعالى عايزين ندور على عمل صالح وعمل ما يكونش عادي عمل يكون فعلا مغير لحياتك تكون انسان مختلف لما تتوب الى الله سبحانه وتعالى آه، الحاجه الثانيه اللي عايزين نتكلم عنها زي ما قلنا احنا من ال ال الامور اللي القران بيغرسها في الصوره دي ان مقابل جهد اهل الباطل ده لابد علينا من صناعه النموذج وصناعه النموذج في القران آه، متكرره يعني مثلا في سوره المؤمنون اللي اتكلمنا عنها الحلقه اللي فاتت بنتكلم عن ايه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خشعون الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون تلاقي كلام عن خصائص خصائص لهؤلاء وللمجتمع الايماني ده برضه هنا خصائص لعباد الرحمن وربنا ينسبهم هنا لنفسه والاسم الله الرحمن اللي بعض الناس قالت انه اسم الله الاعظم و- وله اسم مقام خاص جدا اسم تكرر كثيرا في القران مع كل بسمله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا يقول عباد الرحمن ويبدا بقى كلام عن خصائصهم اللي لو فعلا تحققت في مجتمع ده تبقى المدينه الفاضله ده تبقى اليوتوبيا اللي بيقولوا عليها بل اجمل وتحققت فعلا في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم في ايام المدينه ايام عز الاسلام قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا هي الناس ممكن ال- القران قال يمشون على الارض ويمشون في الارض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها لكن ليه هنا على يتعالون عن شهواتها وعن آه، ضيقها وعن دنوها فشوف ومع تعاليهم عنها ده بس هم ايه متواضعين تعالي عن الشهوات مع تواضع للمؤمنين فاسمع بقى وانت بتتدبر كده تلاقي ايه يمشون على الارض هونا هونا دي يعني بايه بتواضع واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اي سلمتم منا ونسلم منكم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يبقى في تعبد وفي ده تعبد ده مش تعبد عادي ده بيتين يصلوا يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما يعني مع عبادتهم دي مش مغترين لا يزكون انفسهم بيدعوا ربنا يا رب ما نخشش النار رغم ان هم عباد لله ومتواضعين ومجتهدين في طاعه الله سبحانه وتعالى الا انهم مع كل هذا في تواضع وفي عدم تزكيه للنفس وبعدين زي ما قلنا توابين يتوبون الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب فانه يتوب الى الله متابا والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو في صدق في المجتمع مفيش شهاده زور ومفيش لغو اذا مروا باللغو مروا كراما والذين يقولون آه، آه، والذين اذا تتلى تليت عليهم ايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين امام في تكامل اسري ده المجتمع ده النموذج اللي هو ابلغ رد ابلغ رد على شبهات المشركين اللي الحقيقه مش كلها شبهات حقيقيه يعني من الحاجات المهمه برضو اللي عايزين آه، نقف آه، قدامها في هذه الصوره مساله ان مش كلها بتبقى بتعبر عن شبهه حقيقيه يعني مثلا هم قالوا عن النبي عليه الصلاه والسلام حاجات كتير أعانه عليه قوم آخرين أساطير الأولين اكتتبها فيها تملى عليه لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة هذا الذي بعث الله الله رسولا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق إن تتبعون إلا رجلا مسحورا شبهات كتير جدا في سورة الفرقان ربنا سبحانه وتعالى لما أجاب هذه الشبهات في نفس السورة أول كلمة قالها إيه بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا بل دي فيها نوع من أنواع التصحيح يعني انتوا بتفتكروا ان الكلام ده كلام حقيقي لا الكلام ده مش حقيقي مش كل مشكلتهم مش مع هو بياكل الطعام ولا بيمشي في الاسواق مش دي قضيتهم الحقيقيه قضيتهم الحقيقيه بل كذبوا بالساعه لازم تشخص المرض صح واعتدنا لمن كذب بالساعة سعير ايه بياكل الطعام ويمشي في الاسواق طب ما كل الانبياء كانوا كده وكل البشر كانوا كده بالعكس ده دي حاجة اصلا حاجة تخليك تتبع ده, ده رسول متواضع بياكل الطعام ويمشي في الاسواق و... ومنك من البشر لو كان جه ملك كنت قلت مش هنعرف نقلده لان ده ملك لكن انه يجي رسول رجل بشر يتزوج النساء وياكل الطعام ويمشي في الاسواق ده يخليك انت تتشجع على قضيه الت- و- ولازم كمان العلماء لما يجوا يسمعوا ياكلوا الطعام ويمشوا في الاسواق دي لازم يقفوا برضو مع نفسهم وقفه ما تتعالوش على الناس وانتوا بتعلموهم الانسان اللي بي اللي بيتعالى على الناس وهو بيعلمهم ده انسان ما فهمش ياكل الطعام ويمشي في الاسواق ليه؟ لانه متصور ان علمه ده بقى يخليه في مقام اعلى من غيره فيبدا انه يظن ان هو آه، يعني لازم بقى يبقى بعيد يبقى قاعد في برج عاجي عشان خاطر يبقى اسمه عالم لا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي احسن مننا كلنا واحسن من كل العلماء واحسن من كل البشر كان بيمشي بين الناس كان كان بيقول على نفسه انما انا من امراه كانت تاكل قضيب في مكه لست بملك لازم ناخد بالنا قوي من النقطه دي ولازم نفهم المعاني ال- الخطيره اللي قلنا عليها من الحاجات المهمه اللي لازم نقف معاها طبعا في سوره الفقرات طبعا في حاجات كتير انا بفوتها لعل بقى اللي بقى يقرا الكتاب هيجدها فيه او ال- ان شاء الله بقى لما نتكلم في التفاعل بتاعنا لكن السوره اسمها سوره الفرقان وزي ما قلنا الحلول اللي بتتقدم فيها من اهمها ان انت آه، ترجع للقران بس مش ترجع له في حاجه واحده انك تقراه لا سورة الفرقان من أكتر السور اللي خلت الرجوع إلى القرآن رجوع شامل في كل النواحي عايز أي حاجة روح خدها من القرآن عايز دعوة إلى الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا هيكون نذير بإيه؟ بالفرقان عايز ذكر ربنا بيقول ايه ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا عايز ثبات كذلك لنثبت به الهاء هنا عايد على ايه على القران برضه به وانت بتقرا القران واحنا بنتدبر نقف مع الحاجات دي عايز تثبت القران عايز ذكر صرفناه بينهم ليذكروا عايز حق ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق هنا ده فيه الحق سبحانه وتعالى أرسله لك بالحق إلا جئناك بالحق وإيه عايز تفسير ما تقعدش برضه تدور كتير هو ده في التفسير القرآن كتاب تفسير ربنا اللي بيقول مش أنا ربنا بيقول إيه إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ده ده القرآن ده تفسير سبحان الله العظيم من أراد الجهاد جهاد بالقرآن يقول فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وكل العرض ده بتلاقي شكوى خطيرة جدا جدا جدا في سورة الفرقان أختم بيها السورة دي عشان نبص بسرعة كده على سورة الشعراء اللي هي إيه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة مين اللي بيشتكي النبي صلى الله عليه وسلم شكوى نبوية مرفوعة من خير الخلق في مين فينا قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا اللي ربنا بيقول لنا ان احنا نرجع له في كل حاجه بنهجره فانا ن- واحنا بنتدبر نقف بقى مع الايه دي كده ونسال نفسنا يا ترى انا بهجر القران سواء هجر تلاوه او هجر فهم او هجر حفظ او هجر عمل ده اكتر انواع الهجر هجر العمل في ناس ياما بتقرا في- بالذات في رمضان تلاقي قرايه كثيره جدا للقران لكن كام واحد ما بيهجرش القران هجر عمل انك تعمل بالقران انك تعمل بمعاني الايمان التي تدرسها في كتاب الله سبحانه وتعالى نمر بسرعه كده على بعض آه، طرقات على سوره ال- بقى ابواب سوره الشعراء وسورة الشعراء من أهم المعاني اللي فيها المواجهة اللي حصلت بين سيدنا موسى وبين فرعون وازاي ان ربنا بيعلمنا هنا برضو معنى خطير جدا من معاني التجرد لما فرعون بيقول لسيدنا موسى عليه السلام وفعلت فعلتك التي فعلت وهو بيذكره بقتل المصري سيدنا موسى عليه السلام كان ممكن يقول له انا قتلت خطأ او انا لم اكن اقصد او يبدا يبرر تبريرات كتير لكن اول كلمه قالها سيدنا موسى قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المكرمين في لحظات معينه ما ينفعش تقعد تصرف وقتك في الجدل وال- والتبرير فرعون عايز يذكره بمشكله خلاص انا عملتها فعلا انا يعني يعني لابد من لحظه اعتراف فعلتها اذا وانا من الضالين مش هنوقف بقى الدنيا على الخطا ده على اللي حصل ده ينتقل على طول حامل الرساله لرسالته ينتقل حامل الرساله لدعوته مش كل كلامه على يفضل في ناس بتفضل حبيسه اخطائها ما تفضلش جوه سجن خطأك ما تفضلش جوه سجن حاجه حد عايز يفضل يذكرك بيها. احيانا الشيطان بيدخل لك من المدخل ده انت مفيش فايده فيك انت فاكر يوم ما عملت كذا انت فاكر المعصيه الفلانيه انت فاكر الغم- الذنب الفلاني ويفضل عايز يحبسك جوه هذا الاطار زي ما فرعون عمل كده لا سيدنا موسى خلاص انا عملتها بس انا تبت بس انا قلت ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له هو ده معنى من اهم المعاني اللي عايز اقف معاها في سوره الشعراء معنى تاني السحرة لما قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين شوف اهتمامهم بالدنيا كان عامل إزاي شوف رغبتهم في الأجر من فرعون بعدها بلحظات بعد ما أمنوا وسجدوا لله سبحانه وتعالى شوف السجود غير تصورهم إزاي وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب بيغير الفهم يا جماعة هو كل كان همه أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وهو فهمهم كمان فقال لهم إيه وإنكم إذا لمن المقربين ده أنتوا هتبقوا في الحاشية هو فاهم فرعون فاهم طلباتهم وفاهم شهواتهم بعد لحظة لسه بيتكلم هو فاكر ان هم لسه زي ما هو كان عارفهم فبيقول لهم ايه لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ويبدا يهددهم بقى هو فاكر انهم لسه فاكرين او فاهمين ان هم كل هدفهم الدنيا لكن الايمان غير تصوراتهم لازم الايمان يغير تصوراتك شوف هم لما ردوا قالوا ايه لا ضير في السوره دي انا الى ربنا منقلبون في سوره طه اتكلمنا قبل كده لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما انت قاضي شوف بقى الفهم هيتغير ازاي انما تقضي هذه الحياه الدنيا مش الدنيا دي اللي انتوا كنت لسه بتطلبوها اه ده كان زمان قبل ما تصوراتي تتغير بالايمان الايمان يغير تصوراتك للافضل ويوزن الامور بميزان مختلف ميزان معرفه الدنيا والاخره وقبلها معرفه الله لما عرفوا ربنا سبحانه وتعالى قالوا الكلمات العظيمه دي لا ضير شوف الكلمه ان الى ربنا منقلبون اعمل اللي تعمله اعلى مفخرك اركبه انك انما تقضي هذه الحياه الدنيا انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى الحاجات المهمة جدا برضو خصائص فرعون وخصائص المستبد اللي بتتكرر في كل زمان وفي كل مستبد لما تلاقي فرعون كده وهو بيقول ما علمت لكم من إله غيري تقف تقف واقفة هنا هو قضيته مش بس أنا ربكم الأعلى مش بس أنا ربكم الأعلى لا هو لا يقبل أصلا إن يبقى في حد معاه كمان هو يريد توحيدا بس توحيد لعبوديته هو مستبد لا يقبل ان يبقى في حد يتخاف, يتخاف منه غيره او يرجى غيره او يطلب منه التعاون غيره هو عايز بس هو اللي يبقى في قلوب الناس وده يلخصه لك وانت بتتدبر في قول الله عز وجل ما علمت لكم من اله غيري ولئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين وخلي بالك فرعون كان دقيق جدا في الكلمه دي قال الها هو ما عادش هنا يعرف يقول رب في الاول كان بيقول انا ربكم الاعلى بس الربوبيه دي هو ما يقدرش ينسبها لنفسه لانه عارف خلاص ان هو لا هو اللي بيتحكم في الكون ولا كده. فقال اله الاله يعني الذي يعبد فخلاص انا انت ليك رب تاني اللي بيخلق وبيعمل كده لانه هو رد عليه فرعون رد عليه سيدنا موسى وعرفه الخلق والحاجات انت ما بتعرفش تخلق يا فرعون الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا هتقول على نفسك كده انت اللي خلقت مش هتقدر يقولها فطلب ايه ساعتها فرعون العبوديه إلها غيري الألوهية هي التعبد إن أنت تتعبد لله عز وجل ده توحيد الألوهية فشوف الدقة وكذلك المستبدين هو عايز إنك تبقى عبد له مش عبد لله سبحانه وتعالى من الحاجات برضو المهمة اللي عايزين نقف معاها طبعا صورة الشعراء مليئة بال- بالحاجات المهمة لكن يعني طبعا الوقت خلص فاحنا عايزين ايه يعني نمر برضو بسرعة كده على حاجة انا بصراحة مش هقدر تطلع مني الصورة من غير ما اتكلم عنها اللي هي آه، كلام سيدنا ابراهيم في سورة الشعراء كلام سيدنا ابراهيم في سورة الشعراء يلخص لك معنى جميل قوي سيدنا ابراهيم بيقول ايه الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين اغلبها في الاول كل ده كلام ايه كلام معامله اللي عامل ربنا سبحانه وتعالى يبدع في الكلام عن الله عز وجل عامله ربنا يا اخوان حاول تعامل ربنا كده وت- وتتامل في نعمه عليك وفي افعاله معاك وفي توجيهاته لحياتك سيدنا ابراهيم قال الكلام الرائع ده لانه كلام معامله واذا مرضت فهو يشفين ثم بعد ذلك انتقل بقى ايه وإذا الذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع شوف النقلة الجميلة أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين يوم الدين اللي هو إيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ودي نقطة مهمة كتيرة متكررة في سورة الشعراء القلب القلب اللي ربنا جعله نزول محل نزول الوحي نزل في نفس الصورة نزل به الروح الأمين على قلبك قلبك القلب ده هو المحل الشريف اللي ربنا اختاره عشان نزول الوحي فمحتاجين ان احنا يعني نصلح هذه القلوب ونكون من اصحاب القلوب السليمه طبعا الكلام في سوره الشعراء يطول لكن انا هكتفي بهذا القدر وان شاء الله تبارك وتعالى مع حلقه قادمه لعل معاني دي تتكرر في صور تانية نتكلم عنها اسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن يتدبرون كتابه وممن يملكون قلبا سليما انه لذلك والقادر عليه اقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته